الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا مد ولا مثيل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد وقفنا عند البداية في باب العراية وغير ذلك من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقد انتهينا من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وحديث رافع ابن خديج رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث واستطردنا في بحوثه ومسائله نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما نتعلم ثم نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في باب العراية وغير ذلك باب العراية أو في بعض النسخ التي وقعت عند أئمتنا رحمه الله السلفيين باب بيع العرايا وغير ذلك طبعا ده مهم جدا لما نعرفه إن شاء الله تعالى ككثير من المسائل يخالف الحنفية فيردون النصوص إما قياس او بعقل مجرد الى اخره او ربما لم يقف على المسائل او ببعض بدعوى الناقله مثل هذا و فهنا ولذا وضعت بين يديك باب بيع العرايا وغير ذلك بيع ديت يعني في بعض النسخ عمدة الأحكام للإمام المقدس رحمه الله تعالى رحمة وسلم اعتنى بشرحها بعض من الأئمة السلف رحمهم الله والشارح المصنف المقدسي رحمه الله تعالى ذكر في الباب ستة أحاديث الحديث الأول وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها بخرصها ويجوز أن أقول بخرصها على ما يأتي إن شاء الله في المسائل الفقهية والفتح أصح وأشهر نص عليه النووي رحمه الله تعالى ولمسلم بخرصها خمرا يأكلونها رطبا ده المتن الذي اعتمده المصنف المقدسي الشرح أولا من الحد الحديثية كما سبق في كثير من المسائل التي عليها أو فيها اختلاف الفقهاء رحمه الله تعالى إما في مسائل رئيسية أو في بعض المسائل الفرعية ما يجعلني أن أتفق في بعض الروايات لكشف الحال من في محل الخلاف لما يترتب عليها من أحكام ومسائل فقهية فبدأت بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه هو الحديث الأول في الباب أخرج البخاري رحمه الله تعالى بالعظم المذكور قال حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن شهاب اللي هو الزهري قال أخبرني سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاح ولا تبيع الثمر بالثمر ده النص طبعا النص ده سبق في مجال السبق لكن ذكرته هنا لإثر ما بعده لأن ده يعتبر ترقيم مستقل في البخاري هكذا بالإسناد سابقه تمام التمر بالتمر فدول الإخوة يعني يركزوا معي في ده اليوم مجلس حديث مهم جدا هذه الروايات وإن شاء الله المجلس القادم بننظر في مسائل الفقهية لنرى أهمية هذا الشيء المهم البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب الزهد قال أخبرني سالم ابن عبد الله اللي هو ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالثمر قال سالم قال سالم وأخبرني عبد الله يعني بإسناده السابق بنفس الإسناد قال سالم حتى لا يظن ظن ان ده معلم هو معزو عن ايه عن الاسناد الثابت يعني قول البخاري هذا اذا خد ترخيم جديد في صحيح البخاري في الشرح طبعا ده كان ابن حجاج انه عدال ايه وده مقتضاه يعني واردفته هنا بمسلم كذلك ف- وقال سالم يعني بالإسناد سابقه إلى سالم قال يبقى سالم رواه من الوجهين الوجه الأول اللي هو من مسند ابن عمر الوجه الأول جعل مسند من جيد ابن ثابت يبقى من رواية الصحابي عن صحابي أدي فإذا معنى اهو تمام يبقى قال سالم وأخبرني عبد الله اللي هو أبوه وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو التمر تمام ركزوا من الرواية دي مهمة جدا و- وناشي عليها كلام من فقهاء الشافعية وأخذوا به كلام آه، مهم تمام ذكرته هنا الآن يبقى الشاهد أنه رخص بعد ذلك يبقى في حظر وبعد حظر في ايه في اباحه ادي مساله اصوليه معنا يبقى لا تبيع الثمره بالثمر الى هنا انتهى الحديث في مسند ابن عمر ثم اربطه بوجه اخر من كلام سالم قال اخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت يبقى جعل في مسند زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايس طبعا هنا في لطيفه هل هنا يمكن أن أقول العراية كانت الأول وبعدين ال ال أقلب الآية يعني أقول بقى إن- إنه إنه إنه ده نسخ ب- بالتحريم ينفع ما تجيش أبدا ولذلك ولذلك آه، آه، يعني كان رد جمهور الفقهاء على أبي حنيفة ومن معه بهذا ال- الكلام بالنصوص ردا شديدا وإما في السلف كابن المنذر وابن عبد الله رحمه الله رحمة واسعة يعني هذه النصوص لها رد صريح على أبي حنيفة ومن تبع لما ادعوا إيه النسخ وطبعا هو أيضا رد هذا الحديث ولا يقول بالعلي إلا بضابط كما يأتي بيانه في المسائل الفقهية يبقى رخص بعد ذلك شوف بقى الكلام وده ايضا فقه الامام البخاري يبقى ارضى في السياق الاول ثم قال وقال سنورنا عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وسلم رخص بعد بعد ذلك يبقى في حظ لا تبيع التمر بالتمر ثم فك الحظ واباح الايه في حاله واحده بس اللي هي اللي هي الع- العرايه اللي هي العرناديه التمر اللي هو قاعد بيد معلوم بالرطب اللي هو على رؤوس النخل مجهول ودي طرح الكلام باستطراد في مسألة المجابلة بيع مجهول بمعلوم تمام أصبح دي مسألة مستثناء للحاجة كما يأتي بيانه إن شاء الله وعند مسلم شوف بقى الكلام إنه آه، في آه، قلب الرطب أو التمر وده يأتي فيها كلام الآن قال ولم يرخص في غير ذلك هيأتي كلام هل المسألة فقط على ما جاء به النص أم تتعدى في أي مسألة أخرى ممكن أط- أطبق عليها آه، سورة العارية تأتي إن شاء الله بصور متعددة عن آه، الفقهاء وعند مسلم قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى حدثنا الليث عن عقيل أيضا عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله شفت الكلمة دي عن رسول الله سالم عن سالم إيه سالم مرسل سالم مرسل قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ركز بقى معي من هذه اللطيفة أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالثمر نفس السياق اللي فوق مرفوع من كلام أبيه عند البخاري وقال سالم بنفس الايه أيضا السياق وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالتمر أنه أرخص بعد ذلك في بيع العارية بالتمر ولن يرخص في غير ذلك يبقى أصبح الوجه المرسل أوصله يعني إذا كان مسلم وقع له مرسلا من هذا الوجه أتبعه بالإيه؟ بالموصول كأن يقول هذه الصورة المرسلة بجوار الصورة الموصولة فلا طعن في صحيح مسلمون وقعت له هذه الصورة ثم أتبعه بالصورة الموصولة في هذه الحالة وأخرجه النسائي هكذا لا لا لا ده- دي دي بقى مرتبط بأسانيد قبلها مرتبط بأسانيد بأسانيد قبل هذا الأسانيد وأخرجه النسائي في المجتبى من طريق إبراهيم بن ابن كثير إبراهيم ابن كثير اللي بين الجمل الاعتراضية هذه دي من صنيع أنا وهي قد اشار اليها بكلام جيد من الامام النووي رحمه الله تعالى الاسناد ابراهيم بن كثير من ابراهيم بن كثير وابن زيد العبدي الدورقي وده من الثقات ابراهيم بن يزيد بن كثير اللي هو ابن زيد العبدي الدورقي ده من رجال الجماعه ده من الثقات في الطبقه العشر عن صالح وصالح هنا اللي هو ابن كيسان تمام صالح هتلاقي بسبب النساء هكذا ابن كثير عن صالح صالح اللي هو ابن كيسان وضحته لك والبيهقي في الكبرى من طريق بشر بن راشد اللي هو التلميذ اللي هو التلميذ ايضا ده ثقه آه ايضا ده من رجال البخاري والاربعه الا الترمذي لم يخرج له من طريق بشر بن بكر اللي هو التلميذي عن الاوزاعي يبقى عند الأوزاعي وصالح كلاهما حدثني أو عن أنا حطيت لك صفة التحمل عن ومرة إيه دي حدثني ابن شهاب عن سالم سورة أخرى أن سالما أخبره يبقى على الاتصال أهو تمام أنه سمع في بعضها عن عبد الله بن عمر يبقى مرة بعن ومرة على إيه مرة على الاتصال عن زيد بن ثابت وفي صورة أخرى أن زيد بن ثابت أخبره الإسناد كله إيه متصل من أول إلى منتهى أن صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب والتمر تمام بالرطب والتمر طب أنا لما يكون عندنا رطب طب أنا إيه بقى وجه الرخصة أنا أنا عندي رطب إيه بقى اللي أنا محتاجه ناخد رطب عروس النخل دي الإشكال في الرواية هنا تمام ولم يرخص لغير ذلك طبعا واضح ان الاسناد ايه هو صحيح الاسناد صحيح وعند ابي داود ومن طريقه البيهقي في الكبرى قال حدثنا احمد بن صالح اللي هو المصري احمد بن صالح اللي هو المصري قال اخبرنا ابن وهب اخبرنا يونس اللي هو اداء يونس بن يزيد الايلي ها يونس اللي هو ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب قال اخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وخارجة طبعا من الثقات من الطبقة الثالثة وأبوه طبعا زيد بن ثابت صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العراية بالتمر والرطب دي تؤيد الايه الصورة أعلاها وإسناده أيضا صحيح لكن وقع عند أحمد قال حدثنا سريج بن النعمان حدثنا ابن أبي الزناد اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن زكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العراية أن تباع بخرصها كيلا وده طبعا إسناده حسن لأجل عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان اكتب حتة إضافية كده أشارة والسياق اللي أنا ذكرته ده هو نفس السياق عند البخاري في الخلف كده اه ممكن تكتب الحاشية ما في مشكلة هو نفس السياق عنه نفس السياق عنه من طريق آخر عند البخاري برقم 2192 آه ده البخاري من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا ده النص قال موسى موسى بقى إيه هيوضح ما معنى العرية كما إن شاء الله تأتي ستأتي إن شاء الله من إثناء القاد والعراية قال موسى والعراية مخلات معلومات تأتيها فتشتريها مخلات معلومات تأتيها فتشتريها ركزوا بقى معي في هذا الكلام اتنسوا بقى في كلمة الرطب أو الطمر أو الرطب والطمر ففي رواية عقيدة عند الشيخين بلفظ أو تمام بلفظ إيه أو وهي محتملة أن تكون للتخيل صحيح محتمل أن تكون للتخيل وأن تكون للشك محتمل الاثنين كما نص عليه ابن حجر رحمه الله ورواية الأوزاع وصالح ويونس بالواو تمام كده ده وجه التغير بين الاثنين شوف الحافظ ابن حجر قال وهذا يؤيد كون أو بمعنى التأخير للشك شوف بقى العلم رحمه الله ونظرهم في الروايات تمام وده أهمية صبر الروايات في الباب ما خدش رواية واقعد بقى ايه انزح فيها مدة كذا ومش عارف ايه وتسيب كل الروايات لا حط الروايات في الباب بجوار بعضها البعض وتخفق في المسألة بكل يوم تمام وده فائدة علم الحديث قوة الطالب في قوة ايه في هذا العلم تمام يبقى رواية الأوزاع وصلها حرمت بالواو قال ابن حجر وهذا يؤيد كون أو بمعنى التكرير لا لا الشك بخلاف ما جزم به النووي بخلاف ما جزم به النووي رحمه الله قلت قال أبو زرع العراقي الكلام هنا في فرح التفسير كما عدوت مؤخرا قال أبو زرعة قال النووي ويتأولون هذه الرواية أي الرواية التي بلفظ أو يتأولون الرواية اللي هي بلفظ أو أن أو للشك لا للتخيل تمام والإباحة أن أو للشك لا للتخيل والإباحة بل معناها رخص في بيعها بأحد النوعين معناها رخص في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي فيحمل على أن المراد الطمر كما صرح به في سائر الروايات تمام ده كلام الإمام النووي في هذه الجزئية الإمام ابن عبد البر قال ذكر الرطب في هذا الحديث ليس بمحفوظ إلا في هذا الإسناد تأمل من كلام ابن عبد البر ليس بم... لو قال ليس بمحفوظ وسكت يبقى قطعنا في الرواية تمام هو طبعا قال إلا في إلا في هذا الإسناد لأنه طبعا قد يكون هذه الكلمة فجعلنا في نظر ابن عبارة أنه علم ما في هذا الإسناد إن جاء من طريق إيه أربعة في الزهد جاء من طريق أربعة في الزهد اللي هم من في الصحيحين من طريق عقيد من الطبقة الأولى من أصحاب الزهد ويونس معاه تمام ده عند أبي داود طب عندك طريق صالح وطريق أوزاعي فيه بقى كام أربعة يعني صارت محفوظة من هذا الايه من هذا الوقت لو واحد نقول واحد اثنين نقول ممكن لكن ده أربعة وجاوا من طرق مختلفة عن الزهري فلذلك ابن عبار كما تقول إليها وديها بقوله ليس بمحفوظ إلا بهذا الإسلام وشكل نواصل وقال أبو زرع العراقي رحمه الله وقد جعله بعض أهل العلم وهما هذا كلام كمان انا لم اخذ منهم بعض اهل العلم في هذا الاسناد لكن ده حضرتك انكم كلام ابو زرعه برمته هكذا وجعل القول به شذوذا اللي وهمها قال ده ايه بس ما تنساش ان عند البخاري والبخاري اعتمدها وتلميذه مسلم ايضا اعتمدها ده من وجه عنده وده من وجه اخر عنده والاثنين من جبال ائمه العلل تمام كده ثم اكدت بثلاثه تانيين فين بخليج الصحيح يبقى كيف نقول وهم وكيف نقول شذوذ تمام شو بقى صنع الأئمة ومن ذهب إليه قال رواته كلهم ثقات فقهاء عدود ده, ده, مش, ده مش من فريق واحد ده لو من فريق واحد بيقول يعني ايه ده منهج الفقهاء لكن ده جاء من طريق أربعة تمام وليس بسهل ان انا ارد أربعة من الثقات ده نقلا عن طرح تهذيب العزل المذكور قلت ظاهر كلام ابن عبد البر رحمه الله ليس طعنا بل هو مثبت لها ومقر بحفظها مع استغرابه صحيح مع استغراب لها فالحق انها مخالفه يعني فيها غرابه عن كل ما في الباب كله رطب بطعم رطب بطعم تمام لعلمه بطريقه اضبطها بطريقه فقد جاءت من طريق اربعه من الثقات فلا سبيل الى توهيمهم ولا الى شذوذهم وقد رأينا ابن حجر وهو إمام في العلل قد عرض المسألة وسكت عنها وذكر من أخذ بها من الشافعية كما يأتي لاحقا زود عندك زود ظهر الورقة كده ولو قلنا بالنظر بالنظر في هذه الروايات فمن وجهين الوجه الأول أنه لم يجد عليه العمل ودي نقطة مهمة جدا الرواية صحت اهي تمام ولم يجد عليها العمل عند جمهور علمة الحديث والفقهاء إلا الناس من الشافعية فقط ماشي يا إخواني يبقى أنه لم يجد عليهم العمل ودي نقطة مهمة جدا بتربي طلاب العلم أو يعني طلاب العلم إن شاء الله يعني نحسبنا ان شاء الله من المخلصين في الطلب نقول بقى الجماعه التانيين هم ايه بيهتموا بالمظهر وبس بيقعد يلخص فينا يقول لا ماليش دعوه هنلاقي فلان بقلده هنلاقي فلان بقلده هنلاقي فلان بقلده الى اخره وفلان ده يكون شاذ عن السلفين فخالف اتفاق السلف رحمهم الله في مساله ما او تكلم في مساله لم يكن للسلفين فيها كلام وزعم انه بنظر حديث بنظر بقى يعني اوتي ما لم يأت احد من السلفين صحيح طبعا ده كله لا شك انه هذيان في حق نفسه يبقى الأول أنه لم يجري عليه العمل وطبعا القارئ في أو اللي تابع في كان علي التلميذ الصغير مع الشيخ أحمد صلى الله أن يسر أمره حاله إنه في مرضى علي التلميذ الصغير أكد على الجزئية دي فيما لم يجري عليه العمل بين الأئمة جاب كام مثال كده جميل ده أمثلة تعلم الأدب الأئمة رحمه الله تعالى يحفظوا هذه الروايات وجايين في هذه الروايات يعلمون هذه الروايات مش إعراض عن الرواية لا ليه لحكم الله يعلمها او لاشياء ربما لم نقف عليها عندهم او عنها الثاني ان علة الرخصة هي, هي في الرغبة في اكل الرطب ان علة الرخصة هي في الرغبة في اكل ايه في اكل الرطب عندي تمر التمر طبعا الناشف اللي احنا بنشوفه الان موجود والرطب اللي عندك طب هوايا في الرطب ومعيش جزء تشيل رطب برخص ايه في هذه الحالة ان علة الرخصة هي في الرغبة في أكل الرطب بدلا من التمر فإذا توفر الرطب فقد انتفت العلة صحيح النظر بياخدوا كده إلا أن يكون في حاجة إلى الرطب وما عنده لا يكفي حاجته وهذا غير وارد وهذا غير وارد لاشتراط المثلية بالخرج اه الخرط اه الخرط اللي هو تقدير الشيء الرطب اللي على النخل يساوي ما بين يديه تمام يبقى على الاقل يكون يساويه طب لو كان يساويه وفي الكفايه طب انا بطلبه ليه ده ما عنديش رخصه اذا ده اللي انا اعنيه تمام كده يبقى وهذا غير وارد للشراط المثليه بالخرط فلاجل ذلك لم يجري عليها العمل عند جماهير العلماء فلاجل ذلك لم يجري عليها العمل عند جماهير العلماء عدا من أخذ بها من الشافعية على نزاع بينهم عدا من أخذ بها من الشافعية على نزاع بينهم والله أعلم اكتب بقى نرجع للأصل الصفحة أول الصفحة دي قال ابن حجر قال ابن حجر تتم ممثل عن كلام ابن حجر عن ابن حجر رحمه الله البياض الصغير هذا قال ابن حجر أي نعم قبل وإذا ثبتت هذه الرواية ابن حجر عرض الكلام ده عرضه وبعدين دخل في كلام الشافعية ولم يتعرض بشيء في الايه ما ما تكلمش في الرواية لان هيقول لك ده الرواية قال جت من طريق فلان واتصل من طريق فلان واتصل صحيح وهي عند فين عند البخاري ومسلم تمام تركها وذكر الكلام المأخوذ عنه عند الشافعية تمام قال وإذا ثبتت هذه الرواية كانت فيها حجة للوجه الصائر إلى جواز بيع الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص أيضا على الأرض معايا كده الرطب على الأرض هيكون معلوم حتما معلوم يقين أما الخرط على النخل هيكون بالغالب يجيب واحد محنك خبرة بيقول له شوف لي دول هيساوي قد ايه من الرطب بعد ما يجيب فهيكون زي التمر اللي عندي ولا لا هقول لك ده والله احنا هنجيب طبعا هيئه الحديث اللي بعده في الباب رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ما دون خمسه اوجه وده هيئه فيها الكلام وخلاف العلماء فيها رحمه الله تعالى يبقى قياده بهذا القيد تمام يا ترى ده هتساوي الخمسه او الاربعه ولا لا طبعا عايز واحد خبير في هذا الشيء فهنا قال إذا ثبتت هذه الرواية كانت فيها حجة الوجه الصائر إلى جواز بيع الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص أيضا على الأرض وهو رأي ابن خيران من الشافعي وقيل انت بقى كله بس أقوام ده بالشكل فقط الأخذ بهذه الرواية وقيل لا يجوز وقيل لا يجوز وهو رأي وهو رأي وهو رأي الصخر اللي هو أبو سعيد ده أيضا من الشافعي وصححه جماعة أنا وضعت لك ضمن على كفتين إن كلمة لا يجوز هل لما أقول لا يجوز أقول فيها يحرم لما اقول لك لا يجوز هذا الشيء تعني انه يحرم ها نعم قول احسنت يعني لا ما اقدرش اقول يحرم ها فلذلك انا لما لو وقفت على كلام الزرعه وجدته يغير من حيث الظاهر كلام ابن حجر في النقل عن ال- ال- الاستخر هنا يبقى هنا ابن حجر قال لا يجوز ضرائب الاستخري اللي هو ابو سعيد الاستخري من الشافعية كلمة لا يجوز حتما غير كلمة اللي نقلها غير الكلمة اللي نقلها ابو ذر العراقي عنه قال يحرم شو بقى الكلمة طبعا في واضح البعد بين دلالة الاثنين قال ابو زرع فرح الترتيب بالعظمة قال ابو سعيد الصخري يحرم مطلقا وهذا هو الاصح عند جمهورهم اي جمهور الشافعية تمام وده طبعا انا بعطيك فايدة ان النقل قد يختلف من مصدر الى اخر تمام كده ولأجل ذلك بقول لطالب العلم ان يكون عنده بدل المرجع عشر لا يمكن يكون طالب ويعتمد على مرجع واحد يقول لي هو ده مش كتاب ده بقول له السلام واعرض عن جاهلين والسلام عليكم ما في كلام معاه تمام كده واظن طبعا مر كثير من مثل هذه التنبيهات وقيل ان كان نوعا واحدا لم يجد طب ده رطب طبعا اصبح الجنس واحد بس النوعيه ايه مختلفه ده رطب وده رطب قال لك ما ينفعش طب ده رطب ودي تمر اللي هو اصل المساله بقى ادي قول ثالث هو في الايه في عند الشافعيه قال ان كان نوعا واحدا لم يجد اذ لا حاجه اليه الكلام ده احنا ذكرناه منذ لحظات طب ما دام ان هو رطب ورطب طب ما انا عندي الرطب يبقى انا مش في حاجه اليه اذا صح كده لكن انا في حاجه اليه ما هو مش عندي طب ما هو عندي من ايدي تمام وده وجه عند الشافعية أيضا وإن كان نوعين جازا اللي هو يبقى ضرورة أبو ده إيه تمر ماشي وهو رأي أبي إسحاق اللي هو المروزي وصححه ابن أبي عصرهم أيضا من الشافعية وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض تمام وقيل شوف كم قول وقيل ومثلهما إذا كان معا على النفس شفت الكلام فاحنا شوف بعد بعد الأئمة طب ده دي الكلام اللي سبق ده على أصل المسألة ده عن النفس وده على الأرض طب الاثنين عن النفس ما سابوش حاجة رحمهم الله إلا وحطوا فيها الاحتمالات والنظر من خلال الايه من خلال النصوص تمام لأنه هو عنده دلالة نص ظاهر ما دام انه رخص بقى العارية على ناتي معنى العارية عندهم اكثر من قول او اكثر من صورة منها اللي هو بنعتمده في الروايات كما ذكرته ومنها ما يكون من كلام الائمه وعورض في كلام من سلفه في هذه الجزئية فوقيل ان محله فيما اذا كان نوعين وفي ذلك فروع اخر يطول فروع اخر يطول ذكرها ده عن الفتح للحافظ ابن حجر رحمه بالعزب المذكور قلت وفيما ذكرته فائدة مهمة هذا الملخص ذكرته عن فقهاء الشافعية بإثر هذه الرواية هي أهمية علم الحديث وعلله وأن الكلام في الدين وفي الأحكام خاصة عند الثالثين رحمهم الله بنوه على أصل ركز بقى معي هنا التطبيق العملي بكلام شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام تمام قد يكون بنوا الكلام على أصل يصح أو لا يصح صحيح بنوا الكلام على أصل قد يصح أو لا يصح فأهل الحديث غالبا يهتمون بثبوت الخبر بخلاف أهل الفقه غالبا إلا من جمع بين الفقه والحديث غالبا أنا اديتك حكم الايه بالغالب تمام حتى نكون منصفين وعند مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري شو بقى لطاف مسلم هنا ده إسناد قال وحدثنا ابن نمير وحدثنا ابن نمير روى عبد الله بن نمير الهمداني وحدثنا محمد وحدثنا محمد بن عبد الله نعم وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب ده كلمة وادي يعني ايه مقرونة واللفظ لهما اي اللفظ اللي هيكون مسلم للاثنين دول قال حدثنا سفيان اللي هو مين بقى فوق ابن عيينة اللي هو قال فوق ايه عن الزهد يا سلام شوف هنا هنا هنا فن مسلم فوق واقع الطباع عن عن سنين وانت عارف ان ابن عيينة محطوط في الطبقة الاولى من طبقات المدلسين لابن حجر تمام التوم بتدليس لكن قال لا ده لا يدلس الا عن الا عن ثقته فما يجيش واحد من المغفلين اللي هم من هواة الطعن في الصحيح يقول هو مش عارف بقى لا طبق ولا وثاني ولا ثالثه بيقص ويلزق يقول لك ابن- اهو ابن عيين مهتم بتدريس وهنا قال عنه طبعا الناس اللي على قد حالها مش فاهمه الكلام لكن طلبه العلم يقول ده هذا حمار مقبول ضاعت خلال عقليه فجن فبالتالي لا يحاور ولا يسمع له ده القضيه ما عملوش ما عملوش قيمه في البني ادمين تشوف مسلم ترك الاسناد الثاني من طريق الاثنين علشان يقول عن سفيان حدثنا الزهد دي شوف العلل وهو امام في العلل رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالثمر شو ذا الكلام قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا لأنه بيع العرايا صورة المنهي عنها اللي هي بقى إيه؟ بقى التمر اللي هو بالتمر مع- المعنى هنا التمر معروف من أجل اللي هو التمر اللي هو الرطب بالإيه؟ بالتمر يبقى أضافت إن الرسول رخص بصورة اللي هي صورة العارية في هذه الحال يبقى أصبح ده إيه؟ مستثنى من من النهي هذا قال زاد ابن نمير في روايته أن تباع شوف الدقة وعند البخاري والترمذي من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن وحطلك بين معكوفتين اللي بين معكوفتين ده ده عند الترمذي انا كتبها لك اللي بين معكوفتين عند الترمذي تمام واللي ماشي على الجدة عند ايه عند البخاري يعني بصيغه التحمل اللي هو المصرحه بالايه بالسماع من طريق حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن حدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص ده سياق تلميذ البخاري رخص في العرايا بخرصها في بيع العرايا ليه أنا بحط لفظ البيع لأن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما بيعدهاش بيع قال ده هبة هبة طب وال- والسياقات ديت وطبعا مردود عليه ب- بالنصوص رد عليه بالنصوص تمام آه وطبعا آه، آه، كان له صورة من صور الايه ال- العارية وأصر على أنها هبة لكن طبعا لأنها ما ترك له فريدة ولا واردة إلا ودخلوا معه فيها وعند البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ومسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى كلاهما اللي هما من؟ عبد الله ويحيى ال- الاخوه اللي هم يعني الحديث بالنسبه لهم شويه كده يبدو وما يستعجلش يركز معانا وهالموضوع يحلو معانا شويه شويه يعني ما ت- ما ما والحاجه اللي مش مفهومه نفهمها كلاهما اللي هو عبد الله بن مسلمه وحدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه يبقى عنهم دي تعني و- وعمر آه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها أو بخرصها كما قلت والفتح أشهر وسياق مسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من الطمر طبعا دي بتساوي ايه السياق السابق ولم يرخص في غير ذلك ما بجيبش ليك الروايه كده ايه تسويد صفحات لا السياق الاول انا بحب بخرطها بخرطها ايه مفتوحه لكن سياق مسلم قال بخرطها من من الصمت بتساوي الروايه اللي هناك ولم يرخص في غير في غير ذلك يعني جعلوا الصوره دي فقط ولم يعدها معايا كده طيب وعند مسلم وابن ماجه والنسائي من طريق الليث عن يحيى ابن سعيد وليث طبعا اللي هو آه، ابن سعد عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن عبد الله قال حدثني زيد بن ثابت حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية رخص في بيع العرية بخرصها طمرا قال يحيى طبعا دي بقى الصور ودي تأتي إن شاء الله ذكرها آه يأتي ذكرها إن شاء الله في مجلس القادمة قال يحيى يحيى اللي هو ابن سعيد الأنصاري اللي هو بيفسر معنى العرية ويحيى طبعا معلوم أنه من التابعين قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمرا أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا واضح كده انا بس هجيب اللي انا حطيته تحت ده يتحط في هذا المكان مسألة تنصير لنفهم الكلام وعند ابي داود قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني اخبرنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد الانصار ده اللي هو اخو يحيى بن سعيد الانصار عبد ربه ابن سعيد الانصار اخوه اخو يحيى بن سعيد ايضا من الثقات من رجال الجماعة أنه قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثنى يستثني من ماله النخلة والاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر صور ده من الصورة إن شاء الله واحد صورة أخرى ونشوف إيه معنى العرية عند أهل اللغة ومعناها عند الأئمة رحمهم الله تعالى لكن هذه الصور أتت بأسانيد كما ترون العرية الرجل يعلي الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة والاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر انتبه طبعا دي هتبقى الصورة بياخدها خد من ريحتها الحنفية على انها هبه ما زي ما قدامنا سلف انا قلت لك ان كلام الائمه الا وله اصل قد يصح او لا يصح او فهمه على مراد او غير مراد المهم اللي هو ايه معتمد قاله الا لا ان يقول بالعقل المغال او بقياسات لغويه او ببعض اللي تضيف القياسات الاصوليه ايضا ده بند من الجنود الاخرى او الرجل يستثنى من مال النخله او النخلتين ياكلها فيبيعها بطمر وعنده آه عند مسلم بقى نرجع وعند آه مسلم لا ده عند ابي داود برضه ما زلنا في الايه في الجزئيه هذه وعند ابي داود اللي هو بالعزو المذكور حدثنا هناد بن السري عن عبد عبد اللي هو عبد بن سليمان ها عبد اللي هو ابن سليمان ابن سليمان ده من الثقات ايضا عن ابن اسحاق اللي هو محمد محمد بن اسحاق بن يسار قال العرايا شوف بقى الكلام اهو العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل قرصها أن يهب شوف الكلام أن يهب يبقى سماها إيه دي صورة من صورها تمام كده نعم طبعا هذه تعريفات من جملة ما عرفت به العرية كما تأتي إن شاء الله تعالى نرجع بقى تتمة السياقات المسلم قال حدثنا ابن نمير اللي هو محمد بن عبد نمير محمد بقى ها اضبطها ها حدثنا ابي مسلم والنسائي من طريق يحيى بن سعيد كلاهما اللي هو عبد الله اللي هو ابن ابن نمير ابن نمير هنقول ابن نمير ويحيى اضبطها عندي محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي الاب هنا لو يكون عبد الله بن نمير ها هيكون ايه عبد الله بن نمير يبقى عبد الله ويحيى عندك كلاهما مكتوب مع طفتين مكتوب نمير هنا اثبت ابن قبلها ابن نمير الهمداني ويحيى قال حدثنا عبيد الله اللي هو ابن عمر حدثني اخبرني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايه تباع بخرصها وسياق مسلم زاد كيلا طب الزيادة هنا هتبقون بقى زاد الثقة ولا اقول لك تحكم طبعا على قواعد شذوذ ولا ما حاجة من السنة كيلا بس صحيح لان هتكون معلومة وهي على الارض ما ينفعش بقى الايه الخرص الخرص يكون على شيء بعيد عنه بجيب خبير بيخب- بي- بيقيم لي هذا الشيء تمام وعند مسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذ أهل البيت بخرصها طمرا يأكلونها رطبا وعند مسلم من طريق هشيم ها من طريق هشيم عن يحيى ابن سعيد عن نافع من طريق يحيى ابن سعيد عن نافع أي رواية لا هيبقى القطان هنا لأنه نازل هنا ر- ر- روى عن عبيد الله بن عبيد الله بن عمر روى عن نافع يبقى هيبقى هيبقى القطان ما عملناش ان هو ال- اللي هو الانصار انت عندك كان فرقه انصار يقول يروى عن ناس يعني هو طبقه عبيد في الاسناد اللي بعد صحيح اللي هو اسناد مسلم رقم 3857 تمام كده يبقى تخلي ده القطان ها نعم اللي هو اه اللي هو في نص صفحه اللي هو 3857 عشان بس ما اتلخبطش اللي فوق 3860 ده يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن عبد الله بن عمر اللي 57 دي ال- آه، برضه هو ق- آه، الانصاري اللي 62 اللي فوق منها ده القطان اه وبرضه انا هرجع عليها وانظرها لربما تكون يحيى بن سعيد في طبقه عبيد الله وكلاهما عن نافع بس هي في الغالب هتكون ايه هي القطان ان شاء الله اللي هو ده طيب خلينا في الروايه هذه 59 عند مسلم من طريق هشام عن يحيى بن سعيد عن نافع غير انه قال والعاريه النخله تجعل للقوم فيبيعونها بخرقها طمرا تلحظ هنا مسلم خرج الروايه ده تقييم هو تسلسلي قبل اللي انا ذكرته صحيح عندنا في روايه 62 وروايه اللي هي 60 اللي هي بعد ايه بعد 59 صحيح وعندك الروايه اللي هي روايه 57 و59 و60 61 صحيح في صفحه رقم 149 معاك انا عايزك تفهم معايا دي ليه انا بقول لك انظر معايا في دي هنا الامام مسلم وقع له هذا الاسناد من طريق هشام بن بشير وهشام بن بشير مع انه ثقه ثابته الا انه يدلس تمام وفي الطبقه الثالثه من طبقات المدلسين لابد انه فرح بالسماء تمام وهنا وقعت لمسلم هذه الروايه بالعنعان لكن مسلم وضعها فين تجد هنا عن يحيى بن سعيد شيخه يحيى بن سعيد طب مين روى عن يحيى قبله عندك الليث بن سعد وعندك سليمان بن بلال ودول من ايه من الثقات الاعلام صحيح يبقى في هذه الحاله هذه روايه المدلس اللي هو يعنى هتقول لي طب ده تابعه ثقه صحيح المسألة اللي هم الأخوة آه، احتاروا فيها في الامتحان وقالوا طب ما قلت انه ال- ال- الثقة إذا توبع بضعيف ضعيف ضعف ينجبر تمام ال- الرواية فقط من طريق الثقة هشيم مثلا أهو طريق زي ده وشيخ هنا يحيى بن سعيد إلى آخره طيب ولم تأتي إلا من هذا الطريق ورجاله كلهم ثقات أعلام الإسناد ظاهره هقول هذا إسناده الصح ظاهره الإيه؟ الصح أو تقول إسناده صحيح لولا عن عنف هشيم كله ثقات أعلام والمد ما في شيء لكن ما جاش إلا من هذا الطريق بهذا الإسناد الصحيح ثم وجدت له آه، متابعا ضعيفا ولما اقول ضعيف هنا يعني الضعيف ايه الضعف ينجبر يعني مش هيبقى المقصود هنا الضعيف اللي هو في مرتبه الرد اللي هو الضعيف اللي يوثق خبره يعني انه يكون متروك او ضعيف جدا الى اخره ضعيف ينجبر يكون مثلا سيء الحفظ بيهن الى اخره تمام وجاء بنفس الاسناد ونفس المثل بنفس الاسناد ونفس المثل تمام هنا انا عندي هشام اثبت ان شيخ هنا مين يحيى بن سعيد تمام طب وازاي عرفت ان هو شيخ هنا يحيى بن سعيد ان جاء لا هنا جاء من طرق من طرق من طريق الليل ومن طريق سمير بن بلال انه فعلا هو يحيى بن سعيد طب ليه قال عنه قد يكون من الايه من اللي قبله حمل الروايه على ايه عن جعلها عن لماذا تهم هو ففي رواية الضعيف لو لم يكن فيها إلا إفادته بأن المدلس الثقة هنا لم يدلس هذا الإسناد عن شيخه لكفاني شفت إزاي؟ يبقى أصبح متابعة الضعيف هنا بقول الضعيف ضعفا خفيفا يعني من طبقة الضعيف اللي هو في محل الشواذ والمتابعات مش المرتبة الرد ورجال الإسناد واحد اللي هو في محل النزاع اللي فيه العنعنة ما بعده واحد والمتن واحد تمام هقول لك هات ان الحديث عندك من طريق الضعيف الراوي الضعيف ثم وقفت له على شاهد صحيح بتقول ايه جاء من نفس الطريق بس باسناد يعني جاء من وجه اخر باسناد صحيح هتقول ايه في الضعيف اللي عندك عندك عندك اسناد ضعيف بتقول هذا اسناد ضعيف لضعف فلان ثم وقفت على اسناد اخر فيه هذا الكلام هن- هنقلبه هو بقى شوف انت جعلت الثقات شواهد لمين اللي انت بتقول ان هذا الضعيف لم ياتي بمن استغرب فضعف هنا ينجبر بالايه بالثقات هنا عشان كده بنمشي روايه الثقه الذي المدلس وعنعن بمتابعة الضعيف ضعفا ينجبر له وقال ابن ماجه في سننه قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح طبعا هشام هنا مقرونا بمين بمحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراج طبق طبعا الحديث من وجه آخر حديث ثاني حديث سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة شوف الكلام هيجي بقى ان شاء الله في المجلس القادم بقى نشوف بعض كان بقى تخريج الاصول عن الفروع كامثله هذا الحديث الروايات فيها شيء جميل وتضيف القواعد الكليه فيه نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنه الا انه رخص في بيع العاريه النخله والنخلتين ياخذهما اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وعند آه، طبعا آه، ال- ال- هنذكر هذا ده مسلم سياق ده ده مسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعني ابن بلال السياق ده بتمامه كده ده عند مسلم وده على اثره ذكرت هنا لطائف جميلة عن الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الشيء حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى ابن سعيد ده كده في بعض النسخ لمسلم آه، آه، يحيى وهو ابن سعيد يبقى انت عاوزك تحط كده ايه كده وتروح حط جمله اعتراضيه برضه وهو يعني في بعضها وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن بشير ابن يسار بشير بن يسار اللي هو المدني الأنصاري الحارثي شوف بقى هذا الكلام عشان ما تيجي فوائد الإمام النووي بقى نفهمه بشير بن يسار اللي هو المدني أنصاري مدني حارثي اه بشير بن يسار ده مش أخو سليمان بن يسار ده سليمان بن يسار ده هلال تمام هو مدني اي نعم او مولى ميمون او ام سلمة رضي الله عنهم آه، ومن الفقهاء السبعه ايضا بس من نفس طبقه ده بس مش هو ده وده نفاه اللي هو ابن معين بشير ابن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير من التابعين وطبعا آه، آه، عثر جماعه من الصحابه ابو شير عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هنا ايه ابهام لكن هل ابهام الصحابي يضر لا يضر عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل دارهم الدار هي المحله الدار اللي هي الايه المحله من أهل دارهم اللي هم من بني حارثة كما يكون السياق آخر اللي هو مولى بني حارثة ولذا قلت لك هو بشير ابن يسار المدني الأنصاري الحارثي تمام عشان نفهم الكلام في الرواية من أهل دارهم والدار تعني المحلة من أهل دارهم يعني من من من نفس الايه من نفس الحي او من نفس المكان اه برضه دول آه مدنيون من المدينة أنصاريون إلى آخره تمام كما يأتي غرض اللطيف ونبع عليه الإمام النووي رحمه الله منهم سهل بن أبي حتمة يبقى من بعض الأصحاب مين سهل والرواية هنا رواية من اللي هو سهل كما يعني بعض الروايات أبهمتها وبعض الروايات إيه سلكت تمام كده وده طبعا دور الكتاب اللي هو الغوامض او اللي هو المغمات الغمد ابن بشكوان ده دوره على كده يجمع الروايات هذه ويبدا يحل لك الاشكاليه اللي في الروايه دي مش بالروايه دي كتاب الروايه دي الاشكاليه دي شفت جراندي رحمه الله يعني لا يمكن ابدا تتكلم بما في الباب بنص واحد او لا واحد لابد من جمع ايه ما في الباب تشدد الامور بكل بساطه لا ده متقدم ده ممكن بعد هل اما بعد اه في البغدادي رحمه الله لا قبله نعم انا اظن بقى سيدنا عبد الحليم ده ده الظن اه من طبعا متاكد برضه من سنه بس ده الغالب في ذاكرته وعنده اي عند مسلم ايضا والنسائي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا لاي ومسلم قال حدثنا ابن رمح اللي هو محمد بن رمح بن مهاب اخبرنا الليث ليث اللي فوق هو ليث اللي تحت عن يحيى بن سعيد اللي هو الأنصار عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله طبعا معلوم أن البعض يا إخواني تطلق على القليل والكثير ها عن أصحاب رسول الله أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخصها طمراء وعنده أي مسلم حدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم واللي هو ابن حنبلة ها إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي اه من الثقفي بقى اللي هو عبد عبد الوهاب برضه حطها مع الكفتين كده اللي هو عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني بشير بن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل داره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نرجع بقى للروايه فوق ده بالنسبة السياق اللي فوق ده جاء من ايه من الطرق اللي ذكرت لك هذه البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سفيان هو ابن عيينة السفيانان من رجال الشيخين مسلم روى للاثنين في سعيد والبخاري انفرد رواية ابن عيينة عن سعيد دي معلومة السفيانان من رجال الشيخين مسلم روى للاثنين في سعيد يحيى بن سعيد والبخاري انفرد برواية سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد يبقى هنا هو يحيى سفيان بن عيينة قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حكمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكل أهلها رطبا وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء هنحتاج دي في معنى العرية عند العلماء في الاصطلاح يعني قال سفيان قلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العراية فقال وما يدري أهل مكة إنهم يرونه عن جابر فسكت قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة وده يأتي المسائل فيه إن شاء الله وعنده أي عند مسلم والنسائي ونرجع بقى تحت وعنده احنا ماشيين حسب التسلسل اللي معاك وعنده دي الضمير يعني عاد الى مسلم بالترقيم التسلسل انت شايفه ده والنسائي بالعرض المذكور من طريق الوليد بن كثير اللي هو المخزوم قال حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارث أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حكمة حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة في السياق عن بيع الم... ع- نهى عن المزابنة اللي هي الثمر بالثمر ب- بين بسياق المزابنة بيع الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم فإذا من الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ده في المنهاج من خلال الحديث اللي هو ال- ال- اللي سبق ذكره اللي هو حديث مسلم رقم 64 3864 ها قال في تعليقه على اسناد مسلم حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو بالعزم المذكور اللي هو هو 3864 عشان ما تتوه فاهم كده شوف بقى الاسناد ده الامام النووي قال فيه جمله من الوظائف اردت ان اعرضها على اخواني للاهميه في هذا الاسناد انواع من معارف علم الاسناد وطرقه ده كلام النووي في المنهاج بالعرض المذكور قال في هذا الاسناد انواع من معارف علم الاسناد وطرقه واحد انه اسناد كله مدنيون تمام كله مدنيون وهذا نادر في صحيح مسلم تمام دي لطائف طبعا بخلاف الكوفيين والبصريين فإنه كثير اثنين أن فيه ثلاثة أنصاريين مدنيين بعضهم عن بعض من بقى هم هو آه ذكرهم يحيى بن سعيد اللي هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصار خلي بالك من دي لأن في يحيى بن سعيد بن العطار الأنصاري ده مجتمع داخلي يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري ده المعنى عندنا اللي هو التابعي هذا لا يعني يحيى بن سعيد بن العطار الأنصاري شفت الاسم ده شامي حمص أما ده اللي معانا بقى ابن قيس الأنصاري مدني تمام وشيخه من بشير بن يسار الأنصاري المدني الحنفي تمام وسهل بن أبي حاتم أيضا كلهم كما ترى الثلاثة مدني روى بعضهم عن بعض قال وهذا نادر جدا وهم يحيى وبشير وسهل ثلاثة قوله سليمان يعني ابن بلال ويحيى وهو ابن سعيد ده الكلام يعني الاسناد وقع لمسلم مجلة سليمان سل... الامام مسلم وهو بيحدث قال يعني بدأ يبقى يقول مين هو سليمان قال يعني ابن بلال ويحيى وهو ابن سعيد وهكذا شو بقى الامام نوخد من دول لطيفه جميله جدا ودي منتهى الاهميه قال وفيه فائده قوله يعني وقوله وهو أن المراد أنه لم يقع في الرواية بيان نسبها لم يقع في الرواية بيان نسبهما تقول كلام بل اقتصر الراوي على قوله سليمان ويحيى فأراد مسلم رحمه الله بيانه شو بقى الكلام طيب دي فيها قضية مهمة قوي قلت فيه إشارة إلى أمانة النقل أمانة الإيه؟ النقل وبه إعمال لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من حيث العموم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما كان شوف الأئمة رحمه الله تعالى هؤلاء الأئمة عم الحال مش الشام مين دول الأئمة حفظت الدين لأجل ذلك ده مثلا كام وسيرة الزكية عاطلة محفوظة لكن الشمامين مجرد ما بيموت بيروح خلاص أهله ما بيعرفوش لانه كمان بيطعن في الاكابر تمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة والعمل على هذا عند جماهير علماء الأمة رحمهم الله شفتوا الكلام وبنحو هذا ظاهر بكثرة في صحيح مسلم رحمه الله الباب يكتب القراءة في صحيح مسلم يجب ده منه كتير الدقة في النقل وأمانة النقل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولذا قال النووي في رقم أربعة بقى الفائدة التالية لا يجوز شوف الكلام لا يجوز أن يقول سليمان ابن بلال يعني ما ينفعش أنا ممكن أروح أنا بقى عارف وأنا أقول لك سليمان ابن بلال عشان كده الجمل الأخرية دي مهمة ما ينفعش قال لا يجوز أن يقول سليمان ابن بلال فإنه يزيد على ما سمعه من شيخه فقال يعني ابن بلال فحصل البيان من غير زيادة منسوبة إلى شيخه شوف الأمانة رحمهم الله هو الإمام النووي يا إخواني اللي بيعد من لم يشكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم طب الكذابين عن نفسه ضبط الحديث كضبط الآية ينفع كده أجيب اجعل الم- الم- الم- المفعول فاعل في الآية القرآنية هتلاقي المد انهاج عليك وحافظ القرآن انهاجوا عليك صحيح؟ لكن الحديث طبعا بيكسر ده معايز لانه يعني خيانة شوف عد قال ان التشكيل ضبط الحديث النص عن تسلم العمر الكاذب عن النبي الله اكبر شوف قد ايه النبي بتحترم السنة نعم خمسة ان فيه رواية تابعة عن تابعي وهو يحيى بن سعيد عن بشير وهذا وإن كان نظائره بالحديث كثيرة هو من معارفهم ستة قوله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم سهل بن أبي خيثام بن أبي حسن وفيه أنه يجوز إذا سمع دي بقى اللي تهمنا مهمة أوي دي إنه قال وهذا قال وفيه أن يجوز أنه يجوز إذا سمع من جماعات الثقات جاز أن يحذف بعضهم ويروي عن بعض خدها منين؟ عن بعض أصحاب النبي لكن الإمام لو هنا مصها شوية طب هل يسلم له المصة دي ولا نقيدها؟ هو نزل الصحابة عن بعض الصحابة خرج على الايه؟ على الكل يعني الراوي قد يقول عن جماعات من الثقات فهو معروف ان لا يسلم لتوثيق التنين إلا إذا هو اشترط على نفسه أنه لا يروي إلا عن ثقة ويوزع عليه أمام الله تمام ولذا لم يسلم إلا إما رح لم يسلم إلا إما رحمه الله إمام الشافعي لما قال حدث الثقة ولما صرف الثقة المسكول إبراهيم بن يحيى ما بقوش يعتمدوا أبدا قوله حدثني الثقة لابد أن يصرح بسماع الإيه لابد أن يصرح بمن الثقة الذي حدثه قد يكون عندك وليس عند غيرك كذلك تمام ولذا بنقول اسناده ضعيف لجهاله حديث ثقه بكل شجاعه اللي بقى المخاخ الثاني يقول لك ازاي ده الشافعي قال ثقه شفت ال- دي قواعد واسس وكل واحد يحترم الثاني دي الضوابط على كل قلت هنا بشرط واحد بشرط معرفتين في روايته صح اثنين اشت- اشترط الا يروي الا عن ثقه ثلاثه لا يمثل الصحابي بغيره إلا بطريق المفهوم وبقيد هذا يبقى برضه على كلام مفيش واحد القيام النووي يقول لك خد يبقى لازم بقى دراستك هنا لابد من القيود بهذا الكلام وعدم خروج كلام نووي على على ظاهره أخيرا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصيبه ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا وده عند البخاري بالرقم المذكور وقد سبق في مجالس أن الثمر يعني ثمر النخل ولذا هو بوب البخاري له باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة وسبق أنه يشترط بصحة البيع بدو الصلاح أو أنه أو أنه يقين آه، هنا أنبه على شيء قبل إن شاء الله مجلسنا القادم قد سبقت الأحاديث الدالة على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا في الكيل والوزن حال الشراء حال البيع والشراء في مجلس العقد صح مناقشة ايه الكلام ده لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال صحيح والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصا لا يتقدر وهو قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث اكتفى بالمساواة حال الرطوبة وخالفه وخالفه صاحباه في ذلك اللي هم من؟ أبو محمد بن حسن اعترض عليه ايه وجه الاعتراض الروايات ومنهم حديث سعي سعد بن وقاصة وأنكم تذكرون لما نال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرقب بالطمر فقال النبي عليه وسلم أينقص إذا جف قالوا نعم قال فلا إذا أظن صريح يبقى مهما كان القائل ما قلتش بقى الإمام ده رأي في الإمام أو قول وناخد دين يبقى ده كلام لا يصح يبقى هو كده اتهم الإمام وهو الإمام وغيره من الأئمة اللي اتنقلت عنهم الكلمة أو بمعناها لو صح الحديث لكان مذاهبي أو إذا خالف قول قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب قولي عرض الحق ولذا قلت هنا في إشارة للاتباع ودم التقليد ليس الحنفية اليوم يفهمون ولا يتعصبون أسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى وإن شاء الله مجلسنا القادم نكمل الشق الثاني من الشرح وهو ما يتعلق بالمسائل الفقهية إن شاء الله تعالى جمعنا وإياكم على خير